بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركاته من الان والى الابد امين. هقرا جزء من انجيل معلمنا متى البشير في الاصحاح 18 واصحاح 18 بنسميه اصحاح الطفوله. بيقول في الجزء الاول منه في تلك الساعه تقدم التلاميذ في تلك الساعة تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين فمن هو أعظم في ملكوت السماوات فدعا يسوع إليه ولدا وأقامه في وسطهم وقال الحق أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات فمن وضع نفسه مثل هذا الولد من وضع نفسه مثل هذا الولد فهو الأعظم في ملكوت السماوات ومن قبل ولدا واحدا مثل هذا باسمي فقد قبلني ومن أعصر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير له أن يعلق في عنقه حجر الرحى ويغرق في لجة البحر ويل للعالم من العثرات فلا بد أن تأتي العثرات ولكن ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العثرة فإن أعصرتك يدك أو رجلك فاقطعها والقها عنك خير لك أن تدخل الحياة أعرج أو أقطع من أن تلقى في النار الأبدية ولك يدان أو رجلان وإن أعصرتك عينك فاقلعها والقها عنك خير لك أن تدخل الحياة أعور من أن تلقى في جهنم النار ولك عينان انظروا لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغار لأني أقول لكم أن ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السماوات لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك ماذا تظنون إن كان لإنسان مائة خروف وضل واحد منها أفلا يترك التسعة والتسعين على الجبال ويذهب يطلب الضال وإن اتفق أن يجده فالحق أقول لكم أنه يفرح به أكثر من التسعة وتسعين التي لم تضل هكذا ليست مشيئة أمام أبيكم الذي في السماوات أن يهلك أحد هؤلاء الصغار نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين أنا سعيد إن أنا أكون وياكم النهاردة في زيارة شبرا الخيمة وبرشية شبرا الخيمة سعيد بالاجتماع وياكم واجتماع الأربع زي ما حضراتكم تعرفوا ابتدينا بسبب ظروف المعمار اللي في الكاتدرائية إن احنا نزور بعض الكنائس إلى أن ينتهي هذا الأمر سعيد بمحبة نيافة أنبا مرقس وببداية قناة تخدم الأطفال وعايز أكلمكم النهاردة عن الطفولة بركة في كنيستنا وسعيد بالعيد السادس لقناة CYC للشباب وبالخدمة بصفة عامة ربنا يبارك بهنيكم بعيد بصوم الآباء الرسل صوم الميلاد تأسف بصوم الميلاد المجيد وبدايته يكون صوم مليان بالبركات لكل أحد والحقيقة بيعز علينا انتقال حبر جليل في الكنيسة القبطية نيافة المتنيح الأنبا إبراهام مطران الكرسي الأورشليمي والشرق نيافة أنبا إبراهام أحد الآباء الكبار في كنيستنا القبطية وأحد الآباء المحبوبين من كل أعضاء المجمع المقدس ومن كل الكنيسة نيافة أنبا إبراهام صورة مشرقة للكنيسة المصرية وهو يخدم في أورشليم القدس وتحمل أتعاب كثيرة هو كان مسؤول عن كنايس في عدة دول في الخليج وفي آه، دول آه، آسيوية وتعب كثيرا هو تنيح عن عمر حوالي 73 سنة وابتدى الحياة الرهبانية منذ حوالي 31 سنة ونال درجة الأسقفية والمطرانية في نوفمبر 91 يعني بقاله حوالي 24 سنة مطران هو في التقليد الكنسي القبطي الشخصية التالية لبابا الأسكندرية في الأقدمية وفي المسؤولية آه، خدم خدمات قبل رهبنته هو كان أستاذا جامعيا وكان مشهود له جدا في الخدمة وربى أجيال وأجيال وتعب كثيرا ولما اختاروا البابا شنودة يكون مطران لنا في القدس وأعطاه اسم أبراهام اسم من أسماء الأولى التي نطالعها في الكتاب المقدس آه، قدم وحافظ على الكنيسة وكل ما فيها في منطقة أورشليم القدس وفي الكنائس عمر كثيرا وعلم كثيرا وصنع سلاما كثيرا وزي ما قلت كان محبوب من الجميع كل حكام الدول التي كان يخدم فيها آه، في لبنان في الأردن في سوريا في العراق في الكويت في قطر في البحرين في الإمارات في مسقط وهذه حدود خدمته وإبرشيته الواسعة كان محبوبا من الحكام كثيرا في كل الدول وأنا كان لي فرصة أن أنا أزور الإمارات وأزور الب- آه، لبنان ولمست هذا الأمر في محبته الفياضة وقلبه المتسع لكل أحد حضوره كان مفرح كان محبوبا من المتنيح البابا شنودة جدا وكان ملتزما بكل التقاليد الأرثوذكسية عانى كثيرا آه، معاناة متنوعة ولكنه حمل صليب المرض في السنوات الأخيرة ورغم أنه كان صليبا قاسيا وأفقده البصر إلا أنه كان بشوشا في كل وقت ورغم كده كان يحضر ويانا جلسات المجمع وأنا كان لي حظ لما آه، دخلت الدير وترهبنت ان اكون آه، مزامل له في المسؤوليات اللي بتتوزع علينا في الدير فكان وهو راهب ابونا سدراك الانبا بيشوي كان مسؤولا عن استقبال الزوار الاجانب للدير وانا في نفس الوقت كنت مسؤول عن استقبال الزوار العرب اللي بيزوروا الدير فكثيرا ما تقابلنا وتكلمنا واشهد امام الله انني تعلمت منه كثيرا جدا في الحياه الرهبانيه وفي الحياه الروحيه وفي الحياه الكنسيه. ربنا ينيح نفسه ويعزي الكنيسه كلها في فقدانه ويعزي كل محبيه ويعزي كل إبرشيته الآباء الكهنة والخدام والشمامسة وكل الشعب الصغار والكبار في هذه الكنائس التي تعب فيها كثيرا ونثق أن هذه الأتعاب الكثيرة سيكللها الله كما قال القديس بولس الرسول قد جاهدت الجهاد الحسن أكملت السعي حفظت الإيمان وأخيرا قد وضع لي إكليل البر صلواته و آه، يرفعها عننا احنا عددنا وفد كنسي كبير من سبعة من الآباء الأساقفة والكهنة والشمامسة عشان يمثلونا في صلوات الجناز اللي هتتم خلال يومين أو ثلاثة لسه حسب الفيزات اللي هتطلع ويصلي عننا في السماء أريد أن أحدثكم بمناسبة هذه القناة قناة للطفولة كوجي كوجي كلمة قبطية معناها صغير وهي كلمة صغيرة أيضا في حروفها ونطقها والموسيقى بتاعتها موسيقى آه، مريحة للأذن هذا الإصحاح اللي هو 18 في متى هو إصحاح الطفولة وهو يدور كله في روحه على أهمية الطفولة ونظرة السيد المسيح للطفولة عندما اختلف التلاميذ اختلاف من هو الأعظم وهذا اختلاف إنساني يوجد في كل زمان وفي كل مكان وفي كل بيئة طالما وجد الإنسان يوجد هذا الاختلاف هو مين الأعظم أنا ولا أنت ممكن الخلاف ده يبقى في بيت زوج وزوجة ممكن يبقى في خدمة خادم وخادم ممكن يبقى في المجتمع مواطن ومواطن من هو الأعظم المسيحية لها رؤية عميقة في هذا الأمر ربما المقاييس العالمية يقاس الأعظم بمنصبه أو بماله أو بسلطانه أو بكلمته أو بكيانه ولكن المسيحية لها رؤية عميقة في هذا الأمر الأعظم يقاس بقامة الطفولة لما اتخانقوا التلاميذ المسيح لما سألوه هو مين الأعظم فينا ما قال لهمش أنت ولا أنت جاب طفل حدود خمس سنين سبع سنين وأقاموا أمامهم في وسطهم وقال لهم كده وارجو ان تنفذ هذه الكلمات الى قلوبكم ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات لا يوجد اوضح من هذه الكلمات هذه كلمات المسيح شخصيا مش هعمل زي نيقوديموس اللي قال له عباره مشابهه فقال له يعني أصغر وأدخل بطن أمي واتولد هو ده يحصل منطقيا مش مقبول إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد لن تدخلوا ملكوت السماوات وهذه مقولة حاسمة إن ما كنت زي كده ملكش السماء اعمل بقى زي ما انت عايز اخدم زي ما انت عايز روح وتعالى زي ما انت عايز ان لم تعيش هذه الكلمات بمعناها وبعمقها وبفكرها وبالروح اللي فيها في السماء وهنا نحن امام موقف خطير مين هم الاطفال الاطفال الصغار هم عطايا الهيه البنون ميراث من الرب عطية ربنا بيدهن ليه بيدينا أطفال ربنا ليه لسه بيخلق أطفال ليه لسه بيوجد برغم الشر اللي في العالم لكن بيخلق أطفال اوعى تقول لي العلاقة البيولوجية اللي بين الزوج وزوجته هي اللي بيجيب الأطفال لا ده يد الله أولا وأخيرا هو الذي يخلق الأطفال عطايا إلهية الله يخلقهم لأنه يعلن لنا في كل يوم أنه ما زال يحب العالم ما زال الله قلبه يحب العالم وينتظر الرجاء من هذا العالم الذي خلقه اوعى يجي في فكرك كده ان ربنا زعلان من شر العالم طبعا زعلان والخطايا والجرائم والعنف اللي موجود طبعا ربنا زعلان لكن زعله على هذه الشرور لا تنفي محبته للإنسان فما زال يخلق أطفال ربنا لو كان حب ينتقم من هذا العالم كان منع وجود أطفال كان أنهى وجود أطفال كان أفنى الإنسان فالأطفال عطايا إلهية كل طفل من قدامنا دول عطية من الله نمرة واحد نمرة اتنين الأطفال زهور أرضية زهور فلاورز ورد أنا كتير لما بروح أماكن يقدموا لي ورد والطفل الصغير هو اللي شايل الورد ببقى محتار هو هو ده الورد ولا ده الورد مين الورد اللي فيه ودايما اقول كده الورد يجيب ورد دايما اداعبهم واقول لهم الورد يجيب ورد هم زهور للارض هم فرح فرح وجود الاطفال وانا بتكلم بصفه عامه فرح مبعث فرح للانسانيه ولذلك في عبارة كنت قرأتها وقلتها قبل كده في اجتماع من الاجتماعات أنه في قرب الأطفال وجع الدماغ الأطفال بيعملوا دوشة فدماغنا بتوجعنا شوية لكن في بعد الأطفال وجع القلب مين أسهل وجع الدماغ حباية أسبرين تخلص الحكاية تنام لك ساعة تروح لكن وجع القلب ده يروح ازاي مش كده فوجود الاطفال هم زهور للارض هم ورد الارض هم الفلاورز بتاعتنا في حياتنا نمرة ثلاثة الأطفال قامات الأبدية هو ده المقياس يعني لو جاز هذا القول ان ربنا هيقيس الواحد فينا ازاي هو طويل ولا قصير هو تخين ولا رفيع ولا هو امكانياته ايه الصحيه ولا كان صحيح ولا عليل لا الله سيقيس كل منا على قامة الطفل روح الطفل إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد شوف بقى الأولاد صفاتهم إيه صفات لا تنتهي إن أردت أن تتعلم من الطفولة فربما عمرك لا يكفي كل يوم يقولوا حاجة كل يوم يوجدوا حاجة مرة من المرات الأم فرحانة بطفلها اللي رايح أول يوم حضانة أول يوم فعملت له الشنطة وعملت له اللبس ودته الحضانة قعدت معاه شوية وسابته والولد رجع فالولد رجع فرحان بتقول له هي مبسوط في الحضانة لا اه مبسوط قالت له لعبت وهي اصحابك قال لها لا ما لعبتش قالت له ليه هم مش لعبوا قالت لها ايوه قال لها ايوه ماما كلهم لعبوا بس انا ما لعبتش ليه يا حبيبي رد الطفل ببساطة شديدة قال علشان قعدت احرس الشنط بتاعت العيال جاب دي منين جاب روح الخدمة دي منين وهو عمره أربع سنين واخدين بالكم أتذكر مرة كنت في مكان ودخل الليل وكنا قاعدين في مكان مفتوح كان برد فأنا محرج مش قادر أقول للناس إن الدنيا ساقعة يعني فالكبار اللي قاعدين كلهم لقيت طفل جاي يقول لي يا سيدنا في ودني اجيب لك بطانيه الطفل الصغير فهو عنده احساس اكتر من الكبار الاطفال قامات الابديه لا تدع يوم يمر منك ما تتعلمش من الاطفال حاجه والاباء الكهنه اللي حاضرين أرجوكم تواجدوا في فصول الأطفال كتير وتعلموا منهم مش تقضي حياتك كلها في المشاكل والحكايات وال... والاجتماعات بتاعت الكبار والأطفال مش موجودين خد روح الطفولة تجدد شبابك قامات الأبدية الأمر الرابع في الطفولة أن الطفولة رجاء البشرية هي الرجاء قد يكون الطفل الصغير الذي تخدمه أو تعلمه في مدرسة أو في كنيسة أو في أي مجتمع قد يكون هذا الطفل أحد المؤثرين في البشرية كلها قد يخترع اختراع قد يكتشف اكتشاف قد يجد حلا لمشكله بحكي حكايات للاطفال انا فبحكي حكايه عن اللي اخترع المصباح الكهربي بعد ما خلصت الحكايه بسال الولاد اللي كانوا قدامي بقول لهم عايز بقى كل واحد فيكم يخترع حاجه فوقفت بنت مثلا عشر سنين وقالت لي انا نفسي اخترع مخده تسجل الاحلام الواحد يقوم من النوم كده يفتح المخدة يشوف الأحلام اللي حلم تاني يوم بتصفح في الجرايد لقيت أن واحد برازيلي خد جايزة لأنه اخترع مخدة توقظ الإنسان تنيمه وتصحيه تنيمه على موسيقى وتصحيه بطريقة ما فقلت بس حلم البنت دي قرب يطلع تسجيل الأحلام قد يخترع أو يوجد الطفل شيء هو اللي اخترع البنسلين ولا الأسبرين في مجال الدواء مش كان في يوم من الأيام طفل مش كان طفل بس وجد بيئة صالحة ولذلك أيها الأحباء من يقضي طفولة سعيدة سيكون مواطنا رائعا حطه في البلد تحطه في كنيسة تحطه في مسؤولية تحطه في عمل اجتماعي تخليه بره تخليه جوه إنسان يشرف مسؤولية فأطفالنا إحنا هم رجعنا وإحنا مسؤولين على سعادتهم سعادة في يوم من الأيام أيام ما كان في الريكوردر اللي بيسجلوا عليه شرايط الكاسيت البنت الصغيرة بتقول لأبوها احكي لي حكاية كل ليلة يحكي لها حكاية وتنام عليها ففي يوم أبوها زهق فراح مسجل لها عشرين حكاية على شريط كاسيت استناها لما جت كده من المدرسة قال لها فلانة عامل لك مفاجأة قالت له ايه المفاجأة قال لها بدل ما احكي لك حكايه عملت لك 20 حكايه على شريط كاسيت تحطيه تدوسي تسمعي مبسوطه بصت له كده وقالت له لا مش مبسوطه فالاب صعق قالت له قال لها ليه مش مبسوطه قالت له يا بابا الريكوردر ملوش حضن واخدين بالكم من القصه مش الحكايه القصه ده الحكاية حضن أبوها آه ما هو ده الذي يضفي سعادة وقصة أخرى إن الطفل راح المدرسة بعد يوم الأجازة فوقفت المدرسة كل واحد يقول لي عمل إيه امبارح فوقف طفل كده قال لها بابا خدني امبارح عشان نصطاد سمك قالت له أنت كنت مبسوط قال لها انا مش مبسوط بصيد السمك انا مبسوط ان انا في ايد بابا دي حاجات صغيرة لكن نحتاج ان احنا نوجدها الاطفال عطايا الهية ظهور ارضية قامات الابدية رجاء لكل البشرية الكتاب المقدس مليء بقصص الطفولة وربما القناة الجديدة دي تجتهد وتقدم كل ما يتعلق بالطفولة في الكتاب. الأطفال هم الذين استقبلوا السيد المسيح عندما دخل أورشليم. الأطفال ينالوا المعمودية في الكنيسة هم أطفال صغيرين خالص لسه عمرهم أيام. نشجع الأطفال بفرق الكورال زي الكتاكيت اللي كانوا بيصلوا دل... بيرتلوا دلوقتي الكتكوت اللي نافش ريشه ده مش كده؟ والأطفال الولاد والبنات معظم البنات يشاركوا في كرالات الأطفال والولاد نرشمهم شمامسة والعالم كله يهتم بالأطفال لدرجة أنه يعمل اتفاقية حقوق الطفل والطفل يصير له حقوق وتبقى اتفاقية للعالم ومصر من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية نقرأ في الكتاب عن طفولة يوحنا المعمدان وطفولة السيد المسيح عندما دخل إلى هيكل وقعد يتكلم ويا المعلمين وياخد ويدي وياهم كان عمره 12 سنة نسمع عن ابنة ييروس وابن أرملة نايين لكن يعني ايه طفل طفل قد يكون لها معنى من أربعة قد يكون لها معنى صغير السن وده الطفل لسه عمره سنتين ثلاثة أربعة ودول الأطفال اللي قال لهم المسيح دعوا الأولاد يأتون إلي الصغيرين في السن وقد يعني معنى آخر الصغير في المعرفة يبقى راجل كبير وست كبيرة لكن معرفته محدودة المعرفة الإيمانية أقرب مثال وحب الكتاب يقدمه لنا في صورة جذابة فقال لنا كان في واحد قصير القامة اسمه ايه؟ زك قصير القامة فزكى ده مش كان مجرد بس قصير ده كمان كان قصير في المعرفة فهو يصير طفل في المعرفة ده معنى تاني معنى ثالث الصغير في الصوت مش الصوت يعني الحنجرة زي الأطفال اللي كانوا بيرتلوا لا اللي ملوش صوت في المجتمع زي المهمشين وزي المحتقرين وزي الفقراء اللي ملهمش صوت اديكم مثال فاكرين الرعاة الرعاة في قصة ميلاد السيد المسيح الرعاة مهنة ليس لها صوت ليه عشان ليس لها عنوان ملوش سكن بيقعد فيه بيلف من هنا لهنا هنا فدول ملهمش صوت في المجتمع فالمهملين والمهمشين وبيقولوا عليهم اسم من أصعب الأسماء اللي ابتكرتها الأمم المتحدة قالوا كده الذين يعيشون على حافة الحياة تصور مثلا الحياة زي الترابيزة اللي قدامي دي ده عايشة كده على الحرف خلاص فالصغير في الصوت تعني الضعيف والمحتقر ويمكن المثل اللي في الكتاب مثل الغني والعازر الغني ما نعرفش اسمه لكن الفقير وده مثل الله يذكر اسمه وكأنه بيقول لنا حتى لو ما كان لكش اسم في الأرض أنا عارف اسمك وعارف قيمتك المعنى الرابع للصغير هو الصغير في القلب والصغير في القلب تعني الإنسان المتضع الإنسان الوديع الذي قال المسيح تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب لأنه بيحب قامة الطفولة عشان كده الحاجة الوحيدة اللي ركز عليها تعلمها منه تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب يعني إيه؟ يعني قامة الطفولة هذه القامة السماوية اللي بيبحث عليها في الإنسان آخر حاجة نقدم إيه لأطفالنا إذا كانوا الأطفال حلوين كده نقدم لهم إيه نقدم لهم عينينا أغلى ما عندنا بس هحط لك أربع علامات مهمة نقدمها للأطفال أول حاجة نقدمها نقدم للأطفال الحب بكل أشكاله بكل أشكاله تقول لي هو الحب له أشكال أقول لك آه ده الحب له الكلمات له الحكايات له الخدمات له الهداية له الرعاية له الاعتناء له لمسات الحنان على الأصح قدم له الوقت قدم للطفل الصغير الوقت وكل ما الطفل شعر انه محبوب يستطيع عندما ينمو ان يقدم حب اسالكم سؤال هو ليه العالم فيه عنف وفيه ارهاب الاجابه بسيطه جدا كلكم عارفين النفس الشبعانه تدوس العسل والنفس الجائعه بس يعني اللي بيروح يعمل عمل من اعمال العنف دي في ناس ما يعرفهمش بيعملوا ليه يقول لك النفس الجائعه جائعه من الحب كل مر حلو بظن اللي بيعمله ده حلو هو مش حلو ولا حاجه نفس جائعه من الحب اول حاجه نقدمها لاولادنا النفس الشبعانه من الحب ادعو كل بيت كل اب كل ام كل مدرس كل خادم كل المعتنين بالطفولة على أي مستوى مستوى الوطني أو المستوى الكنسي إن قدم وقت وقدم حب للأطفال يقول لك إيه دعوا الأولاد يأتون إلى ما قالها المسيح مش كده بس قبلها تقرا انه يقول لك قال لهم كده ولمسهم لما نقرا في انجيل معلمنا مرقس يقول لك لمسهم اصل الطفل تصل له معاني الحب من خلال اللمس تطبطب عليه بنت عامله فيونكه كده في شعرها تشوفها الحاجات البسيطه دي ال fine touches اللمسات البسيطه هي التي تصل بالحب للطفل نمره واحد اجتهد ان تقدم الحب بكل أشكاله نمرة اتنين قدم القدوة بكل أشكالها أطفالنا أي طفل أفضل أجهزة تسجيل في العالم ولكن أسوأ مفسرين أو مترجمين يشوفك يسجل الحاجة على طول لكن يترجمها ازاي بقى ممكن يترجمها غلط ولذلك اجتهد ان تقدم القدوه بكل اشكالها الحوار احيانا الاب والام كده يقعدوا يتريقوا على ابنهم شيء خطا جدا في التربيه او يقعدوا يوصفوه وصف مش كويس افتكر قصه ربما تبدو غريبة على مسامعكم كان في طفل اتعرض وهو صغير لحادثة سببت جرح كبير في ايديه ولانهم في قرية صغيرة اه اتخيط بأي طريقة كده صحية فالولد لما ابتدى يكبر بقى عمره كده 10 12 سنة الخيط بتاع العملية أو بتاع الجرح كان منظره صعب شوية فالولاد زمايله بقوا ينادوه يا ابو ايد مسلوخه طبعا منظر صعب الولد ده كان بيعمل ايه بقول لكم حوالي عشر سنين كان لما يجي زمايله واسرته فقيره فما اتعلمش لما يجي زمايله يلعبوا الكوره الكوره الكفر الكبيره دي يقوم يضربهم كان قوي البنيه يضربهم وياخد الكورة دي يحطها في حضنه كده ويقعد يرضعها وينام على بسطة السلم هذه القصة أنا شفتها بعناية عشرات المرات مفيش أي علاج نافع يتضرب يعمل نفس الحكاية لغاية ما جه إنسان مبارك وقال الولد ده مش هيتعالج مش هيتصلح إلا لما أخده عندي عندك فين يا عم؟ قال أنا بيتي في القرية عايز اخد الولد اربيه ويا عيالي خده ورباه ويا ولاده رباه في بيئة حب وبيئة قدوة واحترم شخصيته واحترم آدميته النهاردة شاب ممتاز رب أسرة بيربي ولاد حلوين جدا ولاده في مدارس أجنبية وحياته رائعة وما حدث له في الطفولة تجنبه في تربية أبنائه قدم القدوة بالإنصات بالنظرات خلي عينك في عينه كده بتناقش وياه علمه ازاي يصلي علم الطفل ازاي يصلي هيغلط أبانا الذي في السنوات مش كده يروح ضربه قلمين ويقول له أنا مش قلت لك مئة مرة أبانا الذي في السماوات تفتكر الولد هيتعلم بكده أنا مرة كنت بزور ناس برضو قصة من سبع ثمان سنين كان في موضوع شاغلني وتعبني وبعدين نزل عندهم طفل صغير فوقفنا في الأخير نصلي أبانا الذي فالولد بيقولها بطريقته البطيئة أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمه ماشي جه في الآخر راح قال إيه ولا تلخمنا في تجربة هي إيه في الأصل ولا تدخلنا في تجربة أول ما قال كلمة لا تلخمنا اعتبرتها رسالة شخصية ليا إن فعلا الأمر ده كان عامل لي كده عكارة في ذهني خرجت من عندهم وقفلت الموضوع خالص وربنا حله عايز أقول لك قدم القدوة عارفين اللي الطفل بيقول لأ في البيت لأ ماما تقول حاجة لأ بابا يقول حاجة لأ مش كده اخوه يقول حاجه لا هو الواد ده مولود ما يعرفش غير لا يعني في جين اسمه جين لا ما فيش طبعا لكن هي حاجه بسيطه او تفسيرها حاجه بسيطه بابا يقول لماما حاجه تقول له لا مين يسجل اه ماما تقول لبابا حاجه يقول لها لا مين يسجل الاب يقول للواد الصغير او ابنه حاجه لا يوم اللي سجل عنده كله ايه لا ففضل يقول لا ملهاش تفسير غير كده ونيجي نقول الواد ده عندي والواد ده مش عارف ايه راكب دماغه ابدا ده انت السبب غابت القدوه فغابت الشخصيه نمرة اتنين قدم القدوة بكل أشكال كل حاجة ده وانت بتقلب صفحة كتاب مدام ابنك شايفها اقلب صفحة الكتاب صح وانت واقفه تطبخي في المطبخ ازاي ابنك وبنتك هيلقط هيلقط كل صغيره وكبيره نمره ثلاثه تجنب الجروح جرح الطفوله يستمر ويدوم جرح الطفوله القهر سوء المعامله الضرب الحرمان المحاباة عندي ثلاث صبيان أقوم أحابي واحد على التاني عندي ولد وبنت أحابي واحد على التاني يا الولد يا البنت التسلط سلب الشخصية تصور إن في أب وأم ممكن يسرقوا شخصية ابنهم في التربية تجنب هذه الجروح تجنب سلب الحرية تجنب العثرة زي ما قال لنا في الكتاب دلوقتي تجنب سلب الخصوصية يعني لو جيت تقول له ده الدولاب بتاعك او الضرفة دي او الدرج ده اوعى تفتحها من وراه ان حبيت تعملها استأذن منه ما دي جروح وأضيف إلى هذه الجروح الاعتداءات الجسدية التي يمكن أن تنال طفل أو طفلة يبقى أثرها ويبقى ألمها سنوات وسنوات وسنوات وسنوات ربما لا تنتهي إلا بالوفاة مسؤولية بقى أنا بديك أمانة مش لازم تحافظ عليها الله يعطينا أمانة أبنائنا مش لازم احافظ عليهم تجنب الجروح لا تجرح قلبه ولا فكره ولا جسده ولا نظره تجنب هذا البنت تتجوز يوم اكللها يوم فرح فرحانة مامتها فرحانة خالص البنت فوق الأم فوجئت إن البنت بتبكي فلها بت... قالت لها ليه بتعيطي يا بنتي في ايه ده يوم فرحك بصت للأم كده نظرة عتاب قاسية قالت لها ايه انت فاكرة يا ماما لما كنت في ستة ابتدائي وجبت نمرة وحشة في الامتحان ولطشتيني بالألم أنا فاكرة الألم ده دلوقتي عشان كده ببكي يا الأم هي اللي حكت لي القصة آه لأنها اعتدت على طبعا البنت 12 سنة دي بقت عروسة صغيرة غير الولد يمكن شوية ازاي ايد ام تتمد على بنتها افتكر بس الحكاية دي يوم اكلله تجنب الجروح آخر نقطة تجنب الضعف الروحي مسؤولية ولادنا بناتنا نملاهم روحيا عنده إنجيل أكبية اوعى تهمله خدام مدارس الأحد اوعى تهمل الطفل يعني لما نيافة أنبا مرقس مع فريق كبير يتعبوا بقالهم شهور طويلة وأكثر من شهور عشان يقدموا خدمة ما هو ده علشان الملو الروحي اوعى تأثر في الافتقاد اوعى تأثر في الممارسات الروحية بتاعت الأطفال اوعى تأثر في الصوم بتاعهم ازاي يتعلموا الصوم شوية بشوية ما تعملش زي الأم اللي عندها طفل وعمره كده 8 سنين وبتصحيه عشان يروح القداس مينا مينا قوم عشان تروح القداس ولا اتأخرت رد عليها قال لها ايه اتأخرت وكم من نوم خلصت القصة ده إهمال مثلا بتفرح ان ابنك يترسم شماس حد بتتابعه انت يا ماما بتتابعي ابنك اللي اترسم شماس بتتابعي حضوره بتتابعي انتظامه بتتابعي سلوكه الروحي بتتابع ولادنا وبناتنا في اداء الاعتراف بتتابع في حضورهم فصول التربيه الكنسيه بنتابع كده تجنب الاهمال الروحي تجنب فلا يصح ولا يستقيم ان نتعامل مع عطايا الله بالاهمال ما ينفعش يعني ربنا اللي بيديني الميه دي ما ينفعش اهدرها واضيعها ربنا اللي بيديني ابني ده ما ينفعش كده ده لازم اهتم بيه اقصى اهتمام هذه بعض معرفه عن الطفوله من خلال الانجيل ومن خلال نظرتنا وبمناسبه بدايه هذه القناه اللي نصلي انها تكون فعاله وهي مسؤولية لنا كلنا وإزاي نتابعها وإزاي نراجع ما يقدم وإزاي نقدم أفكار جديدة وإزاي نقدم اختبارات جديدة وإزاي نقدم معرفة جديدة تتناسب مع هذا الزمان اللي احنا فيه يعطينا مسيحنا أن يبارك حياتنا ويبارك هذا العمل ويبارك كل أطفالنا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد
Solomon, Bethlehem, Barathiton, ويجني أبوس طولوس بشوسف إياريب ونخل مفتاح وإيرا بنيوت الطايوت الأرشر بابا بطا وضروس نمن نيوت الإبس كوبس نيت كيلي ما نبنوت انتيت ببيت أمروجن إسرونوس عن ميشن ربنا ماسك إلي إلي كون انتيت سبيون انه الشرب دينكون طيب السوسرية كنت بكأنه والخنوة يليك ضرب بنشتن كريانا يسوع كريانا يسوع كريان لو يسوع نبي اسمه روسمه سمطر يكون والقوم باسمه
اعتراف الله علينا وباركنا وزروج علينا وارحمنا رب خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بشر الصليب المحيي بالصلاة والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين ويأتي الإله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة ثمانات غير المتجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السمائية وكل الذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذا النهار وبركة الشهيد العظيم ماري جرجس الشهيد العظيم ماري مينا وبركة هذا الصوم المقدس بركة أمنا العذراء أولا وأخيرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي امين استشوبي أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليات ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خذنا كفنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع رب لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكن مع جميعكم
Thank you.